يطلبها علما ويتابا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ويقول إمام المحققين إمام أهل الفن والأداء الإمام أبو الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشراف لمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرى ويرقى درج الجنان وأبو وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني ونقول عود على بدء كل عام أنتم بخير وإلى الله تعالى أقرب نلتف اليوم بإذن ربي تبارك وتعالى مع آية ذكر الحكيم من سورة النساء وقبل البدء لتوضيح ما في آيات صفحة اليوم أرحب بضيف هذه الحلقة أخونا الشيخ محمد مصطفى أهلا الشيخ محمد أهلا وسهلا شرفت برنامج رواية ورش الله يكرمك إن شاء ربي تبارك وتعالى زي ما احنا ماشيين على النهج إن احنا بنبتدي نبرز بعض القواعد اللي في صفحة اليوم أنا كنت وعدتكم في الحلقة آخر حلقة كانت قبل عيد الأضحى المبارك إنه هنبتدي نبتدي نلقي الضوء ويتم التركيز على باب الفتح والإمالة أو خلينا أدق باب الفتح والتقليل في الحقيقة قبل ما أبدأ بعرض القواعد أنا بحاول أحط التركيز على هذا الباب لأن هذا الباب من الأبواب الهامة جدا في مش في رواية ورش لكل من يريد أن يتدارس القراءات العشر لكل من يريد أن يتدارس القراءات العشر هذا الباب عند تناوله عندنا حاجة اسمها باب الفتح والإمالة الإمالة في علم القراءات تنقسم إلى إمالة صغرى وإمالة كبرى يا ريت نركز في هذا الكلام الإمالة إما أن تنقسم إلى إمالة صغرى وإمالة كبرى الإمالة الصغرى وهي يطلق عليها مصطلح التقليل يعني أحيانا في كتب القراءات يقول لك قرأ ورش بتقليل كذا أو قرأ ورش بإمالة كذا الإمالة يطلق عليها إمالة صغرى وهي المراد بها التقليل المراد بها التقليل طب أنا عايز أسأل سؤال أنا راجل يعني خلينا أتكلم كده كلام قريب للأذهان لو حد مبتدئ على الله عايز يتعلم يقول لي إيه الفرق ما بين الإمالة الكبرى والإمالة الصغرى أولا الكلام مش بعيد عننا لأن إحنا وإحنا بنقرأه في رواية حفص بنعمل إمالة بنعمل إمالة كبرى معقول يا شيخ في رواية حفص في إمالة كبرى أه والله تعالوا كده لسورة هود قول الله تبارك وتعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها شوفوا الكلام ما قلتش مجراها ما قلتش مجريها لا انا جبتها فتح خالص مجراها ولا انا جبتها ياء خالصه زي ما في ناس بيقولوا مجريها ويعملوا كده لا اسمها إمالة كبرى يعني إيه إمالة كبرى أقرب إلى الياء الألف تبقى قريبة للياء قريبة شوفوا كلامي قريبة ما بقتش ياء ما بقتش أنا قريب من فلان لكن لسه ما رحتلوش خلي بالكم من كلامي أنا قريب للمكان ده قريب له بس لسه ما روحتش فأنا الألف قريبة إلى الياء هروح ناحيتها بس ما جبتهاش ياء ماجي ري ري ري سامعين صوتي ري ما قلتش شري ما جبتهاش ياء عشان خلي بالكم الكلام ده مهم جدا مجريها يبقى انا هنا دي اماله كبرى يبقى اقرب الى الياء طب والاماله الصغرى هميل اه بس للفتح اقرب عشان كده سموها اماله صغرى مش كبيره قوي اماله صغرى انا هميل بس مش كتير لكن دي اماله كبرى ملت خالص ملت خالص فدي هنا اماله صغرى عشان كده الفتح اقرب اسمه تقليل هقلل شوية هميل شوية بس مش قوي وصل الكلام طيب ورش بقى ليه إمالة صغرى ولا إمالة كبرى ميل خالص قال لك إمالة صغرى اللي احنا بنسميها تقليد طيب امتى أعمل الفضل ورش أقللها خالص أعمل لها تقليل وتجيني ألفاظ ساعات تقول لنا في البرنامج وفي الحلقة فيها فتح وتقليل تعالوا نلقي الضوء بقى في الحلقة دي والحلقات اللي جاية نبتدي نحط تركيزنا على باب الفتح والإمالة أو الفتح والتقليل لورش جبت النهاردة معايا ثلاث معادلات جبت معايا النهاردة ثلاث معادلات ثلاث معادلات دول بيقولوا إيه تعالوا نشوفهم ونركز فيهم طبعا التلاوة بتاعتنا النهاردة من الآية 45 للآية 51 في سورة النساء تعالوا نشوف كده تطبيقات القواعد أو الأصول أولا الفتح والتقليل ده تركيزنا عليه النهاردة أول معادلة بتقول إيه ركزوا كده لما يجينا أي حرف هجائي أي حرف سين شين أي حرف بس ما يكونش راء أي حرف هجائي عدا الراء يجي بعد الحرف الهجائي دوت إيه ألف صغيرة متطرفة ألف صغيرة خلي بالكم من كلامي ألف صغيرة صغيرة خالص متطرفة في آخر الكلام وتترسم على ياء هيبقى حكمها إيه الفتح والتقليل شوفوا أنا أنا باخدكم بشكل رسمة المصحف عشان لو حد يقول أنا أنا مالي بالقواعد أنا أنا أنا أنا مش بتاع نحو وصرف أنا عايز حاجة تخليني أبص لشكل الكلمة ألقط على طول إن فيها فتح وتقليل خد القاعدة دي وركز فيها كويس أي حرف هجائي غير الراء بعيد عن الراء يبقى ورا الحرف ده ألف صغيرة بيسموها ألف خنجرية صغيرة الألف ديت في آخر الكلمة واترسمت على ياء يبقى حكمها الفتح والتقليل وطالما يا بطل إنها فيها فتح وتقليل يبقى ترتبط بالبدل طب ما تديني مثال المثال بتاعنا في آية النهاردة وكفى وكفى دي حرف الفاء ولا مش حرف فاء حرف هجائي ده ولا لا الفاء خلاص ورا منه ألف صغيرة مرسومة على إيه؟ على ياء وكفى مرسومة على ياء ولا مش مرسومة على ياء؟ آه يبقى في الحالة دي هيبقى فيها الفتح والتقليل وكفى وكفى طب ما تيجي أنا قلت لك أي حرف إجاهي غير الراء طب ما تيجي نعكس لو حرف الراء حرف الراء لو جه وراه برضو ألف صغيرة صغيرة ألف صغيرة متطرفة اخر الكلام واترسمت على ياء ياء يبقى حرف الراء ورا منها الف صغيره متطرفه اترسمت على يعني الف صغيره الف صغيره خنجريه متطرفه يعني اخر الكلام واترسمت على ياء حكمها قال لك التقليل قولا واحدا ما فيش الا التقليل بس وده مش هيرتبط ببدل قصرت وسطت اشبعت برضه هتقلل طيب ماشي الكلام دوت زي كلمه ايه افترى افترى شوف الراء ورا منها الالف دي صغيرة مرسومة على ياء فعشان كده لك افترى افترى حتى سبحان الله في لهجتنا احنا في لهجتنا احنا لما نيجي نتكلم كلام ده يقول لك فلان افترى مش فلان افترى طبعا احنا في في, في, في لهجاتنا لما نيجي نتكلم لو جينا نتكلم مع فلان بعض الناس ممكن يضحك رغم ان هو صح ادق اقول افترى لما انطق الحروف صح حتى في كلامي هعرف اقرا القران صح انت عارفين مشكلتنا ان احنا بنقرا القران غلط مشكلتنا ان احنا بنقرا القران غلط عشان بنقرا الحروف غلط بننطق الحروف غلط خطا يقول لك فلان غايب غا هي الغاء في في في اللغه العربيه غا ولا غا فلان خايب خايب ولا خائب فعشان مشكلتنا ما عشان كده احنا بنقرا القران غلط عارفين ليه عشان بننطق الحروف غلط مخارج الحروف عندنا مش سليمه لو بعرف اقول غا مش هستنى حد يقول لي فخم الغين كويس لو انا بقرا الخاء كويس ما حدش هيقول لي فخم الخاء كويس مش الخاء حتى انت بالفطره فخم الخاء ولا فخم الخاء ماشي نرجع كلامنا زي ما بنكمل يبقى عندنا قاعده اولى خدنا القاعده الثانيه في افتلى خد القاعده الثالثه بتاعه الفتح والتقليل بتاعه النهارده لما يجي لك الف ماديه بقى لما يجي لك حرف الالف ورا منها بقى راء بس متطرفه اخر الكلام مكسوره يبقى يجي لك بعد الالف راء ومتطرفه ومكسوره سواء اتصلت بضمير اتصلت بايه بضمير ام لم تتصل والله لو ما اتصلتش بضمير لو ما اتصلتش بضمير ما باين انها متطرفه المشكله بقى انها تتصل بضمير الناس تفتكر انها متوسطه المهم خلينا نجيب الامثله حكمها هيبقى التقليل قولا واحدا حكمها التقليل قولا واحدا طب ما تيجي تديني الكلام ده لفظ النار لفظ النار شوف الالف وراها مين الراء صح كده الراء ديت موقعها ايه في الكلمة اخر الكلام يبقى متطرفة تشكيلها ايه مكسورة اه دي باينة انها في اخر الكلام ومتطرفة يبقى اه هقلل قولا واحدا طب ما تيجي تاخد المثال اللي تحت منها بتاع صفحة النهاردة ادبارها المثال اللي هناخده دلوقتي ادبارها اهي اصل الكلمة دي ادبار فهتلاقي ان بعد الالف راء ومتطرفة هو ده بقى مربط الفرس ومتطرفة اخر الكلام ومكسوره مكسوره باينه وراء باينه لكن عرفت منين يا شيخ انها متطرفه عشان كده قلت لك في المربع اللي فوق الكلمه سواء اتصلت بضمير اهو هذا ضمير ما يخدعناش ويقول لك لا الراء ما بقتش متطرفه الراء بقت في نص الكلام لا انا ماليش دعوه بالضمير الضمير ده مش من بنيه الكلمه مش معايا اصل الكلمه ادبار ادبار فتقلل ادبارها وصل الكلام طيب تعالوا بقى ادي ثلاث قواعد النهارده خدنا يخص الفتح والتقليل ثلاث قواعد بتوع النهارده يخص الفتح والتقليل عايزين نذاكرهم كويس واحاول احط التركيز في الحلقات القادمه على باب الفتح والتقليل يهمني جدا هذا الباب هام جدا هو باب الهمزات هنحط التركيز عليهم قوي جدا عشان يخصنا في روايه ورش بل في القراءات لمن يريد ان يتدارس علم القراءات طيب تعالوا نخش على الفائدة بتاعة النهاردة الفائدة بتاعة النهاردة بتخص التنوين التنوين التنوين لما يجي ورا منه همزة وصل التنوين لما يجي ورا منه همزة وصل مضمومة عند البدء هتعمل ايه في التنوين ما هو حكم التنوين هتحركه بالضم ازاي الكلام ده شوف كده فتيلا انظر عارفين رواية حفص خلي بالكم مركزين على شكل الكلمة دي كده وأنا بقول اللي أنا عايز أقوله إحنا لما نيجي نقرأ في رواية حفص وني عايز أقول لك اوصل فتيلا بأنظر إيه اللي هتعمله في التنوين هتقول لي آه هكسر التنوين فتيلا ينظر فتيلني فتيلا ينظر حلو قوي بس هسأل سؤال هسأل سؤال انت دي قاعدة اسمها قاعدة التقاء الساكنين قاعدة التقاء ايه؟ الساكنين لما يجي لك ساكن ورا منه ساكن ساكن ورا منه ساكن تاني الاصل في التقاء الساكنين ان اكثر الساكن الاول طب منين الكلام ده فتيلا اخرها تنوين والتنوين ده نون ساكنه يبقى دي الساكن الاول انظر النون النون بتاعت انظر ده ساكن تاني هتقول لي همزة الوصل همزة وصل دي علامة بعلمها لك كعلامة بس خلينا أكون دقيق معاك الساكن الأولاني التنوين والساكن الثاني النون اللي بعد همزة الوصل لأن همزة الوصل بتسقط عند الوصل كلمتين ببعض فما أقدرش أجيب سيرة همزة الوصل تسقط لما أوصل الكلمتين أنا أقول فتيلا انظر ولا فتيلا ينظر ما فيش وجود لهمزة الوصل بقى الساكن الأولاني التنوين والساكن الثاني النون فهنا في حفص عن عاصم أكثر التنوين فتيلا ينظر طب في ورش أسأل سؤال قبل ما أتكلم عن ورش هو أنا لو بدأت بالفعل أقول انظر زي ما في الناس بيغلطوا ولا أقول انظر ها ده فعل أمر انظر فعل أمر ولا مش فعل أمر انظر بأمرك اهو تبص انظر ده فعل أمر عملت إيه في همزة الوصل ضمتها أو طب ليه ضمتها عشان الظاء مضمومة عشان الظاء بعينها يعني لا عشان تالت حرف في الفعل مضموم فضمت همزة الوصل عشان تالت حرف مضموم زي ادعو ضمت لي الهمزة عشان العين مضمومة تالت حرف مضموم طب ليه انت عايز توصل لايه ان عايز اقولك اذا جاء التنوين ورا منه همزة وصل انت ضمتها لما بدأت زي ما بدأت بانظر ضم التنوين فتقول فتيلا نو فتيلا ننظر ما تقولش بقى فتيلا ني او ده بقى الفرق بين ورش وحفص حفص كسر ورش ضم عشان تالت حرف مضموم فتيلا ننظر فتيلا ننظر شوف كلامي فتيلا ننظر فتيلا ننظر هكذا ماشي الكلام ادي فايدة بتاعة صفحة النهاردة ناخد باب التقاء الهمزات عشان نبتدي التلاوة في باب التقاء الهمزات باب التقاء الهمزات يهمني جدا ان لما يجي لنا همزتان مختلفتان في الحركة المهم في الباب ده ان يبقوا الهمزتين مختلفتين ما يبقوش متفقين في الحركة فبقول الهمزتان المختلفتان في الحركة إذا كانت الهمزة الأولى مفتوحة الأولى مفتوحة يبقى حكم الهمزة الثانية التسهيل زي إيه أنا ما حطيتش أمثلة هنا زي شهداء إذ شهداء أدي الهمزة الأولى مفتوحة إذ الهمزة مكسورة يبقى هنا مختلفتان ولا مش مختلفتان مختلفتان بس الأولى مفتوحة يبقى الثانية تتسهل على طول شهداء إذ طيب إذا كانت الهمزة الثانية هي اللي مفتوحة بقت العكس لو كانت الثانية هي اللي مفتوحة يبقى حكم الهمزة الثانية الإبدال واو أو ياء يقلبها واو يقلبها ياء حسب حركة الهمزة الأولانية يعني إيه صفحة النهاردة هيجي لنا كلمة هؤلاء أهدى أدي همزتان مختلفتان الأولى مكسورة والتانية هي اللي مفتوحة طب طالما ان التانية مفتوحة يبقى اقلب ياء او واو طب ما هتقولي ان الهمزة الاولانية يا شيخ مكسورة فطالما ان الاولانية مكسورة يتناسب مع الكسر ياء هؤلاء يهدى يهدى أبدلتها ياء طيب خد القاعدة الثالثة إذا كانت الهمزتان ليس فيهما همزة مفتوحة ما فيهاش ولا همزة مفتوحة يبقى حكم الهمزة التانية يا تتسهل التسهيل يا الإبدال واو مكسورة الإبدال واو مكسورة ويحضرني بيت شعر بيقول فتحة لولا سهل الكلام ده عن همزتان المختلفتان في الحركة فتحة لولا لو كانت الأولانية مفتوحة فتحة لولا سهل فتحة الأخرى لو كانت التانية فتحة الأخرى أبدل غير فتح سهل وكذاك أبدل تاني عشان اللي بيكتب ورايا فتحة الأولى سهل فتحة الأخرى أبدل غير فتح سهل لو ما كانش ولا واحدة فيهم واحدة ولا واحدة مفتوحة غير فتح سهل وكذاك أبدل ماشي الكلام طيب أطلت عليكم الشرح معذرة بس طبعا الكلام كان مهم دي بقى نستمع للتلاوة من الشيخ محمد مصطفى ونتابع مع بعضنا يا محمد واحنا بنقرأ ان شاء الله اتفضل يا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا أوتوا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل طبعا محمد رجع عند هذا الموضع عشان باب إتمام المعنى ما يبقى والله أعلم بأعدائكم وكفى لا رجع ألم ترى إلى الذين أوتوا عشان باب إتمام المعنى وطبعا محمد لما بدأ ألم ترى إلى الذين أوتوا ثلث البدل أوتوا مد بدل ثلث القصر وتوسط وإشباع.
وإشباع والله أعلم بأعدائكم والله أعلم بأعدائكم وبنأكد يا محمد إن بأعدائكم مد متصل مد، ست ورشة حركات.
هيمده ست حركات تمام والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا لاحظوا حاجة إن وكفى اتكررت مرتين أنا براجع معاكم طريقة الجمع إزاي الأوجه فما ينفعش محمد كان يقول وكفى وكفى يجيب في وقتها وكفى وكفى بالله وليا وكفى وكفى لا طالما انها اكتر من لفظ فيه فتح وتقليل اسويهم مع بعض بوجه الفتح وارجع تاني اسويهم بوجه الايه التقليل اكمل يا محمد
من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم
لما نيجي نبدا ما نقولش وراعينا ليا آه، ده نرجع تاني بألسنتهم عشان- ليا ده من المعنى.
بألسنتهم
ليا بألسنتهم وطعنا في الدين مم.
ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وأنظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا محمد هنتلقى الاتصال ده عشان من المغرب ما نشكنش اخواننا على الاتصال السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل اخي محمد كيف حالكم سيدي الحمد لله اخي الكريم الله يحفظك
تفضل يا محمد
من الأول آه، اقرأ من اول والله اعلم بأعدائكم من الآية الخامسة والاربعين من سورة النساء
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا ها نصيرا رقق الراء
نصيرا مم.
من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع سمع ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعينا ليا ورعين ليا بألسنتهم وطعنا في الدين بس اخي محمد انتبه الى المد الطبيعي وراعينا انتبه الى المد بالالف وراعينا ورا- وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا مم.
وطعنا في الدين مم.
ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا
ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا بس انتبه أخي محمد لشيء آخر نعم بين وأنت تضغم بين صوت الحرف الآخر ولكن بين صوت اللام ولكن لعنهم الله أعدها مرة أخرى
ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا بارك الله فيك أخي محمد أحسنت جزاك وجزاكم مثل معنا أخونا متولي السلام عليكم السلام عليكم طيب كمل يا محمد القراءة يا أيها الذين أوتوا
يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا تمام احنا دلوقتي عندنا بدلات نعم أكثر من بدل جمعنا عندنا أوتوا نعم وعندنا آمنوا آمنوا آمنوا نعم.
خلاص هنبتدي نسويهم مع بعض انت قصرت نعم ها، هنبتدي نوسط نصف نعم.
طيب أوتوا الكتاب آمنوا مم.
يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل مم.
من قبل أن نقمس وجوها فنردها على أدبارها أدبارها الله قول يفتح واحد.
عليك قولا واحدا نعم.
تاني فنردها فنردها على أدبرها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت مم.
وكان أمر الله مفعولا طيب الآية اللي جاية إن الله لا يغفر أن يشرك به بس بعد الإيه الاتصال آه، معنا أخونا متولي السلام عليكم السلام عليكم تفضل يا متولي عليك السلام ازي حضرتك كل سنه طيب وحضرتك طيب يا متولي ازيك يا شيخ محمد الله يكرمك يا شيخ متولي ربنا يعزك طيب
ابدأ بقى من مطلع الصفحة إن شاء الله والله أعلم بأعدائكم
حاضر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا مم.
من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين مم.
ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم آمنوا بما نزلنا مصدقا
مم.
أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت مم.
وكان أمر الله مفعولا بارك الله فيك يا متولي أحسنت معنا أخونا ناجي من ليبيا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كيف شيخ محمد الله يكرمك الله يبارك فيك الله ربي يبارك فيك يا شيخ محمد تفضل أخي الكريم
الشيخ محمد معلش انا ممكن اسالك سؤال هل في وجه مثلا ل- للازرق او كذا ان يقرا بقصر المنفصل لورش؟
آه، في طرق من الأصبهاني من الطيبة
نعم من طيبة النشر
نعم.
يقرأ بقصر المنفصل ولكن من طريق الأصبهاني
نعم أما الأزرق فللأزرق طرق كثيرة أيضا من الطيبة ولكن من الشط من الشاطبية التي نقرأ بها الآن في برنامج رواية ورش من طريق الشاطبية له إشباع المتصل والمنفصل
نعم عندما شباب.
ترسخ الأقدام يعني بإذن ربي تبارك وتعالى أسأل ربي تبارك وتعالى أن يبلغني هذا نعم.
آه، عندما ترسخ الأقدام في أصول رواية ورش من طريق الشاطبية قد أبين بإذن ربي آه، هل يجوز قصر منفصل ابتدي أرسخ الأقدام و- و- وأبين الفروق إن شاء الله من الطيبة الله يكرمك لك شيخنا شيخنا ممكن اقرا اقرا من اي ايه؟
آه، اقرأ إن شاء الله بإذن ربي من مطلع الصفحة والله أعلم بأعدائكم
ايه رقم كم الشيخ؟
الآية الخامسة والأربعين من سورة النساء
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع غير مسمع ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفر
يا أيها الذين وبكفرهم أوتوا- وقولهم على لا آه، أنت تقرأ غيبا نعم طيب قاعد من عند ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا حضرتك نسيت واسمع وانظرنا أنهم قالوا سمعنا وأطعنا أكمل ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع غير واسمع واسمع غير مسمع
أخي الكريم.
وراعنا- أخي ناجي واسمع واسمع وانظرنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها من قبل أن نطمس وجوها فنردها على فنردها على أدبارها أو نلعنهم أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا أخي ناجي نعم أنت أنت متأثر بت... ب- بصوت الشيخ الحذيفي أليس كذلك؟
آه، نعم نعم الله يكرمك جزاك الله خيرا شكرا الله يبارك فيك شيخنا الله شيخ يا يكرمك.
ريت آه، تعملنا زياره والله في ليبيا يا شيخ احنا محتاجين لرواه ورش والله الله يكرمك بارك الله فيك أخي الكريم أسأل ربي طبعا أن ييسر لي ذلك جزاك الله خيرا آه، معنا أخونا عبد الرحمن السلام عليكم أيوة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته علي صوتك يا شيخ عبد الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته شيخنا حبيب حياكم الله الله يكرمك بارك الله فيك يا شيخ عبد الرحمن ربنا يحفظك ويرعاك ممكن تف- أقرأ إن شاء الله ابدأ إن شاء الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا أوتوا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ها؟ يا شيخ عبد وراعنا الرحمن.
ليا بألسنتهم وطعنا في الدين يا شيخ عبد الرحمن نعم واسمع غير ولا غير واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا بارك الله فيك يا شيخ عبد الرحمن أحسنت معنا الأخت افتخار من السعودية السلام عليكم كل ساعة ورحمة الله كيف حالكم يا شيخ؟
الحمد لله بخير الحمد لله آه، أك- أكمل؟
أكملي إن شاء الله طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم أخت أو افتخار نلعن أ- نعم.
فنردها على أدبارها المقلل ها هنا قولا واحدا أ- آه بس أنهي بقى أنهي ألف اللي التي بعد الباء أم بعد الهاء
لا التي بعد الهاء لا التي بعد الباء هي الراء المتطرفة المكسورة هنا صحيح صحيح نعم نعم.
أحسنت طيب.
يلا فنردها على أدبارها أو نلعنهم بس أشبع المنفصل
على أدبار أدبارها أو نلعنهم
أدبارها أو
على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا مم.
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك بس.
لمن يشاء بس بين إذا- ترقيق الراء ويغفر رو نعم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ويغفر ما دون ويغفر ما دون ذلك لمن
ها طيب الاتصال انقطع طيب اكمل يا محمد يلا.
ماشي كبير يلا
إن الله لا يغفر أن يشرك به إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى ها فق- فقد قول ما حد نعم ايوه كده ومن يشرك بالله فقد افترى إثما فقد افترى إثما عظيما مم.
يا ألم تر إلى الذين يزكون كمان أنفسهم مره ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون بس فتيلا خلي بالك يا محمد من حاجه نعم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا الوصل اولى نعم يلا ماشي. بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا ايوه احنا بقى و- محتاجين نوصل نعم، بقى ولا للي يظلمون فتيلا عشان نضم التنوين لضم ثالث حرف في الفعل ولا يظلمون فتيلا انظر انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى وكفى به إثما مبينا طيب قبل ما نخش على الايه اللي جايه نعم.
نتلقى الاتصال دوت عشان عايز ايه نجمع الايه دي ونأكد جميل.
عليها كويس نتلقى هذا الاتصال اتفضل.
السلام عليكم
السلام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي جزاكم الله خير وجزاكم مثل تفضلي أبدأ من الأول تفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا مم.
وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم لكان خيرا لهم ها؟
وأق... لكان خيرا لهم ها مرققة ولا مفخمة وأحقق يلا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا أوتوا الكتاب آمنوا يا أيها الذين أوتوا أوتوا الكتاب آمنوا آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل من قبل أن نطمس وجوها فنردها فنردها على أدبارها أو نلعنهم أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا بارك الله فيك يا أخت شيماء جزاك الله خير.
طيب معنا اتصال آخر أخت شيماء السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا أخت شيماء تفضلي يا أخت شيماء الاتصال انقطع طيب طيب أكمل يا محمد ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا مم.
ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا لاحظوا كده هؤلاء أهدى الفتح أولا الهمزتان مختلفتان في الحركة واحدة مكسورة والتانية مفتوحة يبقى مختلفتان في الحركة والتانية هي اللي مفتوحة يبقى طالما ان التانية الثانية هي اللي مفتوحة يبقى تبدل يا ياء يا واو بس الأولانية كانت مكسورة فيتناسب مع الكسر ياء فعشان كده محمد قال هؤلاء يهدى ثانيا لاحظوا ان الآية بدأت ألم تر إلى الذين أوتوا طب ما هو أوتوا بدل 2 4 6 عندكم أهدى أنا لسه قايل أي حرف هجائي غير الراء ورا منه ألف صغيرة صغيرة مرسومة على ياء يبقى فيها فتح وتقليل صح؟
نعم كلام جميل يبقى لما يقصر هيفتح زي ما عمل هيوسط هيقلل هيشبع نصيب الأسد فتح فتح وتقليل وتقليل.
يلا يا محمد هاتوا التوسط ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا اديك وسطت مع التقليل هب بقى الإشباع آخر وجه الإشباع مع الفتح والتقليل
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا بارك الله فيك يا محمد أحسنت الله يكرمك وسبحان الله يعني مع نهاية الوجه الوقت انقضى سريعا بارك الله فيك يا محمد وأحسنت وشرفتنا ببرنامج رؤية ربنا الوحش يكرمك.
الله يكرمك إن شاء ربي تبارك وتعالى في الحلقات القادمة احنا مستمرين إن شاء الله في إلقاء الضوء والتأكيد والتركيز على باب الفتح والتقليل أو باب الفتح والإمالة بإذن ربي تبارك وتعالى وباب الهمزات أم، الحلقة القادمة إن شاء رب تبارك وتعالى أم، مستمرين في سورة النساء والقراءة بالأوجه جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم هذه الدنيا كساعة اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد هذه الدنيا تزول والبقاء فيها لا يطول وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد إلى حلقة جديدة ألقاكم إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيء ودائعه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أنعم بالقارئ والسامع لرواية ورش عن نافع يرويها جمع عن جمع والجمع ثقات ومراجع آيات أحكمها البارئ إعجاز فياض ماتع لرواية ورش نفحات ونظام علوي رائع طوبى للمؤمن يتلوها يطلبها علما ويتابع